ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام اللهم اكلأنا بحفظك اللهم اكلأنا بحفظك اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت آمين آمين آمين ثم أما بعد مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو لقاؤنا الثامن بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة الله أسأل أن ينفعنا فيها بكل ما قلنا وبكل ما سمعنا آمين لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع صحابية جليلة من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم إنها صاحبة الهجرتين هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت بعد إلى المدينة وفوق هذا فهي زوجة من زوجات رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فهي زوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة إن شاء الله إنها زوجة النبي الثانية التي تفردت به لمدة ثلاث سنوات فمن هي يا ترى إنها أم المؤمنين سودة أو سودة بنت زمعة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة طب ولماذا نتحدث عن سودة أو سودة بعض أهل العلم ينطقها هكذا لماذا لأننا وقفنا في الدرس الماضي مع وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما على موت خديجة ومكث لمدة عام بلا زوجة إلى أن عرضت عليه سودة وعائشة فعقد على الاثنتين ودخل بسودة وأرجأ الدخول بعائشة إلى بعد الهجرة ستنا سودة بنت زمع زمعة صحابية أسلمت يوم كان المسلمون يعدون على الأصابع كيف أسلمت بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فآمن به رجال والتف حوله أبطال وفي سنوات قليلة تحولوا بفضل الله من رعاة غنم إلى رعاة أمم ومن عبيد حجر إلى سادة على سائر البشر وكان أول من أسلم من الرجال على يد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه انطلق الصديق يدعو الناس إلى دين الله عز وجل فأسلم على يديه خلق كثير منهم ستة من العشرة المبشرين بالجنة وكان من السابقين الأولين للإسلام سيدنا السكران ابن عمرو وكذلك زوجته وابنة عمه سودة بنت زمعة أسلم زوجها الأول السكران بن عمرو وأسلمت هي الأخرى وعاش الزوجان أجمل لحظات العمر وفي ظلال الإيمان وما إن شاع خبر إسلام الزوج الطيب والزوجة الطيبة في مكة حتى صب الكفار عليهما كبقية الصحابة عذابا شديدا جلدوا ياسر وقتلوه وجلدوا سمية وقتلوها قبل ياسر سمية بنت خباط زوجته وحرقوا عمار بالنار حتى أعطاهم كلمة يريدونها فأطلقوا صراحة وانطلق حزينا باكيا شاكيا للنبي فقال ماذا عن قلبك يا عمار قال مطمئن بالإيمان قال إن عادوا فعد وفيه نزل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان صحيح وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن بأرض الحبشة ملكا عظيما لا يظلم في جواره أحد فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله بيننا وبينهم فرجا ومخرجا وهاجر الصحابة وهاجر معهم السكران بن عمرو وهاجرت معه زوجته سودة بنت زمعة رضي الله عنهما عاش كبقية الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة في رحاب هذا الملك العادل النجاشي أصحمه الذي أسلم بعده وبعد ذلك عادوا إلى مكة مع من عاد وهنا وقت الفوائد هنا إيه الفائدة الأولى هاجر الصحابة وتركوا الأوطان وانطلقوا إلى الحبشة وهجرة الوطن أمر صعب جدا على النفس أن تترك وطنك الذي على أرضه درجت وعلى ترابه شببت شيء صعب جدا فالواحد فينا راح يعمل عمرة عمرة أسبوعين وجاي يجي ماشي هو يعيط وعياله يعيطوا ومراته تعيط وابوه يعيط وامه تعيط من رايح هينزل في فندق ويقعد كده يعيش كام يوم في المسجد النبوي وعند الكعبة رايح لسعادة رايح لأنس رايح يغترف ملايين الحسنات الفراق صعب جدا فما بالك بهذا الذي خرج إلى الحبشة لا يدري ماذا أخفاه الله له في المستقبل سيرجع أم لن يرجع سيجد سعة أم سيجد ضنك أعظم من الذي رآه في مكة الهجرة يا أخوانا بأكرر دائما أمر في غاية الصعوبة ولو كان في هجرة إلى الآن لوجدت عشرات الملايين مع الأسف يتخلفون عنه مسألة صعبة جدا هذا ما قدمه الصحابة للإسلام جلدوا وأوذوا وثبتوا على الحق حتى يصل إلينا الإسلام كبيضة مقشورة سهلة الهضم فماذا قدمنا نحن للإسلام احنا الإسلام مهدوم في بيوتنا مهدوم في هيئاتنا مهدوم في أخلاقنا مهدوم في آدابنا وإنا لله وإنا إليه راجعون الدعوة إلى الله في بيتك حدثني عن أخبارها الدين في تربية أولادك حدثني عن أخباره مأساه الله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أين أنت من الدعوة إلى الله يقول يا الله هو أنا شيخ هو أنا خريج أزهر هو أنا دكتور من جامعة الأزهر عشان أدعو إلى الله يا سلام وهي الدعوة حكرة على الأزاهرة ليه أبو حنيفة كان أزهري ولا إيه أحمد بن حنبل كان دكتور أبو حنيفة كان بياع قماش وهو الإمام أبو حنيفة محمد بن سيرين كان بياع زيت الإمام محمد بن سيرين الأزهري لو أخلص بيبقى جنيه ذهب وهو أعطاه الله فرصة للتعلم أفضل من غيره يحمد الله عليه إنما لو بقى موظف بيبقى نكبة ووبال على الإسلام والمسلمين لا لا لا العبرة مش بالشهادات العبرة بحب هذا الدين وبالتعلم الصحيح لهذا الدين وبالإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل والقبول بيد الله سبحانه يوطئ لمن شاء في الأرض على قلة علمه وتجد إنسان قد تجد من هو أعلم منه وحاز شهادات أكبر منه ولا يجلس له واحد هذا دين الله يستخدم له من شاء ومتى شاء فاللهم اجعلنا من خدم هذا الدين اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا آمين النبي كان راعي غنم النبي كان راعي غنم بل ما من نبي إلا ورعى الغنم الصحابة عمر بن الخطاب كان دلال ما ناخدش بقى كلام عمر دلال ما هو شهادة دلال يا أخي العبرة بالعلم بالعلم إمام مالك الإمام أبو حنيفة تاجر قماش ابن سيرين ده كان في أئمة حياتهم بدأوها قطاع طرق هل سمعتم عن الفضيل بن عياض كان قاطع طريق قاطع طريق ثم تاب الله عليه أفلا نأخذ من علم الفضيل لأنه كان قاطع طريق ما هو تاب وتاب الله عليه لو قعد ابن المبارك عبد الله بن المبارك كان غارق في شرب الخمر وفي سماع المعازف إلى أن تاب وتاب الله عليه بفضل آية سمعها من طفل ألم يأن للذين آمنوا ها أن تخشع قلوبهم لذكر الله ارتجف وارتعد وتاب وأناب وطلب العلم وصار إمام الدنيا أي نعم الدعوة إلى الله مش حكر على المشايخ ده أنصار سنة ده جمعية شرعية ده أوقاف ده أزهري ده متخرج من معهد مش حكر على دول كل مسلم داعية إلى الله أولم يكن ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كلنا دعاء أولم يكن رسولنا بلغوا عني ولو آية يا راجل ده الراجل الهايف بيسمع نكتة أول ما يقابلك يقول لك سمعت آخر نكتة طب أنت ليه ما بتنقلش العلم اللي اتعلمته في بيتك لأصحابك ها؟ لأصدقائك لجيرانك سبحان الله العظيم لا تحسن الكلام ادعو إلى الله بالكتاب والكتيب بالشريط الإسلامي كتيب يتباع بخمسين قرش وبجنيه ايه يعني لما اشتري كل شهر عشر كتيبات ده عن الحجاب ده عن الصلاة ده عن كذا ده عن كذا وأهدي الناس المانع أما اشتري كل شهر شريط آه للشيخ يعقوب مثلا للشيخ حسان للشيخ أبو إسحاق مثلا وأهدي الناس دعوة إلى الله بالكلام بالشريط بالكتيب أي نعم إذا هذا ما قدمه الصحابة للإسلام فماذا قدمنا نحن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين عاشت سودة مع زوجها أحلى الأيام في سعادة بالغة في ظلال القرآن وفي رحاب الإسلام إلى أن جاءت اللحظة التي مرض فيها زوجها السكران بن عمرو ونام على فراش الموت كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على خشبة حدباء محمول هتموت هتموت كل من عليها فان حتم أي نعم نام الرجل على فراش الموت وفاضت روحه إلى باريها جل وعلا فحزنت عليه سودة حزنا شديدا عظيما وأصبحت وحيدة في هذه الدنيا ولكنها صبرت صبرا جميلا صبر جميل غير الصبر في صبر وفي صبر جميل صبر جميل يعني لا في لا في تعبس وجه ولا آه كلام يسخط الله ولا حتى توجع عظيم في القلب صبر جميل حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجبين عن التعبس مع بعض ممكن ما تقولش كلام يسخط ربنا صح لكن مكشر على طول مكشر انت مش صابر صابر بس مش الصبر الجميل ها ممكن ما تكشرش بس في جزع في نفسك برضو ما وصلتش لسه ده صبر وعليه اجر بس مش الصبر الايه الجميل الصبر الجميل يعني حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجبين عن التقطيب التكشير صبرت الصبر الجميل واحتسبت وكان من حسن عزائها في زوجها أنه مات على التوحيد وهاجر في سبيل الله مرتين وكان من السابقين الأولين للدخول في هذا الدين ويكفيه أنه مات والنبي عنه راض صلى الله عليه وسلم والواحد لما يكون له أب أو زوجة أو ابن أو أخ أو صديق ويموت ويكون الإنسان ده كان صالح بيبقى صلاحه عزاء لك صح أبوك يا عم ما شاء الله ده مات وهو بيحج يا راجل وحافظ القرآن و... ربنا يكتبها لنا زيه يا أخي هو مات موتة طيبة فيها عزاء إنما الثاني أبوه مات على القهوة هو بيلعب دومنا شيش قبل ما يقول بيش راح دي مصيبة موت مصيبة والموتة دي كل ما تفتكرها تحس بمثال كمثال للإبر تطعن في قلبك كان من حسن عزائها أن زوجها صحابي مهاجر من السابقين مات والنبي عنه راض صلى الله عليه وسلم وإذا بالله عز وجل يكافئها على صبرها الجميل بمكافأة لم تكن تخطر لها على بال بل لم تكن حتى تداعب خيالها ما هو ده جزاء الصابر أولم يكن ربنا سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ها إنا لله وإنا إليه راجعون يا سلام إنا لله وإنا إليه راجعون أقول لك الحج إبراهيم فين تقول له رجع يبقى الأصل إن مكانه كان هنا ولا هناك رجع ها يبقى مكانه كان فين كان هناك رجع يعني مكانه كان هنا مؤقت هو جاي من هناك إنا لله وإنا إليه راجعون يبقى وجودنا في الدنيا هو الأصل انت راجع لمكانك الاصلي عند ربك أه؟ الدنيا دي دار ممر دار ابتلاء بس دار اختبار دار فتنة وامتحان اي نعم الله عز وجل كافأها بمكافأة عظيمة وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما نصاب بمصاب أن نقول بعد الاسترجاع اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه هذه المرأة الصابرة كافأها الله عز وجل بمكافأة لم تكن تخطر لها على بال المكافأة إيه أصبحت زوجة لسيد الأولين والآخرين لحبيب رب العالمين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف تزوجت منه كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد قد ماتت ومكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها عاما كاملا بلا زوجة وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت خديجة حزنا شديدا وأرادت إحدى الصحابيات الفضليات أن تخفف عن النبي ما نزل به من مصاب أليم شوف الصحابة لما يجد النبي في حزن يخففوا عنه يسر عنه امرأة اسمها خولة بنت حكيم لي زوجة عثمان بن مظعون أول من دفن في البقيع سيدنا عثمان بن مظعون سلفنا الصالح النبي قال عنه كده طيب رأت إن النبي بلا زوجة والموت سنة والزوجة سكن وراحة وأنس قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أه لتسكنوا إليه سكن وقال صلى الله عليه وسلم خير ما يكنز المرء من الدنيا أه الزوجة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته شوف إحساس الصحابة العالي اللي عايزين يسروا عن النبي أنا عايز سعادتك تبقى دايما مفتاح لكل خير لكل مسلم مغلاق لكل شر لكل مسلم دايما كده البشريات في ركابك في عالم تعال النبي قال لا طير ما عندناش تشاؤم في الإسلام لكن لا يأتي منه إلا الأخبار السيئة يا قبلك ما سمعتش ويديك خبر يسد نفسك او يا قبلك ما عرفتش ابنك ايدك كسرت ما عرفتش البيت دراعك كسر ما شفتش البيت ولع يا اخي ارحمني بقى الله ده دايما بتيجي بالشر كده خليك مفتاح لكل خير آه شفت رؤية مش كويسة بتقولها له ليه قال شفت لفلان رؤية مش كويسة طب راح تقولها ليه تغمه ليه أحوال غريبة للإخوة والله غريبة يا أخي لا تحدث إلا بالخير سري عن الناس بشر ولا تنفر يسر ولا تعسر النبي كان يعجبه الكلمة الطيبة ويعجبه الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم فستنا خولة بنت حكيم انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألا تزوج ألا تزوج اتجوز هو عمره كم سنة دلوقتي عدى الخمسين سنة عدى الخمسين سنة ما هو الآن حوالي يمكن 52 سنة 53 سنة طيب لأن هو بعث وعنده 40 سنة والمقاطعة الظالمة كانت في سنة عشرة يبقى كده 50 سنة وادي ستنا خديجة ماتت قعد سنة من غير زواج كده عنده كام سنة 51 سنة بالضبط ألا تزوج اتجوز 51 سنة ومراته ماتت وعنده أولاد خلف منه سنة فاطمة عايشة وزينب عايشة ورقية عايشة وأم كلثوم عايشة عنده وأنجب إبرا... لسه عنده عنده أربع بنات دلوقتي أولاده الذكور ماتوا عنده أربع بنات ويتجوز وواحد وخمسين سنة فيها إيه هو الزواج حرام ولا إيه تجد واحد زوجته تموت وعنده خمسين سنة لو تزوج من بعدها بعض الجهلة يتلاومون فيما بينهم على فعلته يا راجل تجوز بعد الست الطيبة دي تتجوز هو أنا خنتها أنا اتجوزت يا ابني على كتاب الله وعلى سنة رسوله المال الله واحد بعت لي ورقة يمكن يكون بيننا دلوقتي فضحكت أنا بقرأها آه بيقول لي أنا عندي سبعة وستين سنة بس لما تشوفني تديني خمسين سنة وعايز عروسة فضحكت وأنا بقرأ الورقة وقلت ده حلال وحقه وربنا يبارك فيه قالت خولة يا رسول الله ألا تزوج قال من قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا يا سلام ده انت بس تشاور عايزها بكر ماشي ثيب ماشي قال فمن البكر قالت ابنة أحب خلق الله إليك اللي هو مين أحب خلق الله من الرجال إلى النبي الصديق طبعا عائشة بنت أبي بكر قال فمن الثيب قالت سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه قال اذهبي فاذكريهما علي هتجوز اثنين الاثنين اذكريهما علي فذهبت خولة إلى سودة وإلى أبيها زمعة وكان شيخا كبيرا فقالت ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة شفت الكلام الحلو شفت بتقدم لنفسها ازاي يا دي الهنا يا دي السرور الخير اللي جه في بيتكم ده ماذا أدخل الله عليكما من الخير والبركة قالت سودة في دهشة وما ذاك يا خولة قالت أرسلني رسول الله إليك لأخطبك له لأخطبك عليه فتهلل وجه سودة وقالت وددت ذلك ولكن ادخلي على أبي فاذكري له ذلك يا سلام على الأدب الأدب وأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي والزانية هي التي تنكح نفسها وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل لازم أبوك يكون موافق مفيش أب يبقى الولي أخوك الكبير مفيش يبقى الجد اللي بعد الأب وبعدين بعد الجد الأخ بعد الأخ العم مفيش يبقى نشوف ناحية الأم مفيش إن شاء الله أمام الجامع جارك الصالح لازم يكون لك ولي اذهبي فاذكري ذلك لأبي فدخلت خولة فرحب بها والد سودة وعرفها وسألها عن حاجتها فقالت إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر ابنتك سودة قال إن محمدا كفء كريم ولكن ماذا تقول صاحبتك رأيها إيه برضو يا سلام على عظمة الوالد الذي لا يقهر البنت على الزواج من إنسان ما هو ما ينفعش ما هو من شروط صحة العقد برضه رضا الزوج لازم ترضى والنبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن والثيب تستأمر البكر آه بنت ابن عمك متقدم لك ابن خالتك متقدم لك واحد جاي متقدم لك رأيك ايه لو سكتت يبقى هذا إذنها قال النبي إذنها سماتها هتتكسف تسكت طبعا الكلام ده يا عم الحاج كان زمان ما بيسكتوش دلوقتي لك لا ما كلمه مش عارف ايه وبتاع حقها برضه حقها انما بقى الثيب لازم تسمعني والثيب تستعمر ان الثيب لها تجربه اتجوزت قبل كده فيعني عندها تجربه فهي اجرأ على الجواب من البكر شوف أدب البنت وأدب الوالد الكلام ده قاله امتى قبل ما النبي يقول الأحاديث دي أصلا ده الكلام ده في المرحلة المكية مش كده طيب قال وماذا تقول صاحبتك قالت هي تحب ذلك قال إذا ابعثي إليها فجاءت قال يا بني إن صاحبتي إن صاحبتك خولة تزعم أن محمد بن عبد الله قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم أتحبين أن أزوجك منه قالت نعم إن أحببت أنا موافقة واللي تشوفه في أدب برضه نعم إن أحببت فقال لخولة قولي لمحمد يأتنا فجاء رسول الله وأصدقها أربعمائة درهم وعقد عليها ودخل بها صلوا عليه الوقفة الأخرى هنا إيه مهرها كان كام يا أخوانا أربعمائة درهم هو النبي عمره ما دفع مهر الزوجة من زوجاته أكثر من أربعمائة درهم إلا لزوجة واحد مين مين لا مريم ايه مفيش مريم في ماريا زينب لا واحدة بس اللي دفع لها مهر أكثر من 400 درهم ومش هو اللي دفع ده النجاشي دفع عنه مين بقى ها أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان النجاشي دفع لها 500 دينار الدرهم ما كان من فضة والدينار ما كان من ذهب الدرهم الفضة يعمل ايه درهم فضة قد الريال الفضة بتاعه في كم جرام ده يعني 2 جرام 3 جرام طيب جرام الفضة كام بكام أقل من جنيه جرام الفضة بتسعين قرش قول جنيه الدرهم قول بثلاثة جنيه في ربعمية بكام ها ألف وكم ومتين ده مهر النبي لو بحبحناها قوي يبقى أقصى مهر 1500 جنيه ده المهر المهر وما كانش بيدفع شبكة إنما النهاردة لازم نكسر وسط العريس عايزين شبكة بخمس تلاف جنيه ولازم يكون فيها كوليه ومش عارف ايه وبتاع ايه وبعدين المهر بقى اكتب كل واحد وقيمته طب ادفع 2000 جنيه 2000 جنيه المهر يا ابني اكتب 10000 جنيه احنا هناخد حاجه هو انت بتدفع حاجه كله كلام على الورق العاجل جنيه ومؤخر الصداق 20000 20000 ايوه يا ابني الله هو انت هتدفع ده لزوم الفشخره بس قدام الناس كده عشان اترسم كده مهر بنت عشرين ألف ها طيب ماشي إيه لسه القايمة بقى القايمة خمسين ألف وعندنا ناس حريفة في ظلم العباد في كتابة ما يسمى بالقائمة احنا قلنا القائمة دي لو انت هتكتب الاشياء اللي اشتريتها لبنتك او هي اشتريتها من مالها الخاص فلا بأس لو انت اتفقت مع عريس بنتك يا ابني احنا المهر عندنا في عرفنا كده بقى بنقسمه على اتنين جزء تجيب بيه كل العفش والجزء الثاني عاجل واجل دي طريقتنا فاذا وافق فتكتب القائمة كجزء من المهر انما مهر بعدين تكتب اللي بنتك جايباه وتضرب ثمنه في اضعاف مضاعفه وتكتب اللي انا جايبه بفلوسي وتحاسبني عليه هذا ظلم ظلم فيكتب لك بقى كده زي ما بقول دايما طقم صيني بألف جنيه ألف جنيه يقول لك اه اصله طقم صيني تقول له بقى هو انت فاكرني هندي بألف جنيه ازاي يعني اخوانا اتقوا الله في العباد عندنا في مصر تسعة مليون بنت عانس تسعة مليون ليه بسبب العقول الصدئة لبعض الآباء ولا حول ولا قوة إلا بالله اختار لابنتك صاحب الدين والخلق حتى لو مسكين يا أخي إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله اللهم اقض عنا الدين واغننا جميعا من فضلك وزوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين واهد آباء وأمهات المسلمين اللهم آمين سود الآن في بيت النبي سود الآن على موعد مع السعادة عاشت في بيت أكرم الناس وأرحم الأزواج عاشت في بيت الرحمة المهداة والنعمة المسداة ولا شك أنها عاشت في قمة السعادة وتفردت به لمدة ثلاث سنوات في الزوجة تفردت بالنبي أكثر من هذه المدة إلا ستنا خديجة بعد كده سود ثلاث سنين بعد كده ما فيش زوجة تفردت به صلى الله عليه وسلم تفردت به لمدة ثلاث سنوات حتى دخل بعائشة وظلت معه تقتبس من هديه ومن دله يعني سمته ومن علمه ومن أخلاقه وحق لها أن تسعد بجوار النبي الذي يتمنى الواحد منا لو رآه ولو مرة في المنام صح لو واحد فينا شاف النبي في المنام ياه يقوم صدره ده ايه منشرح في سعادة الواحد يتمنى يروح في الأماكن اللي النبي مشى فيها يعمل عمرة ولا حاجة يتنفس كده الهواء المعطر بأريج النبي محمد يتنسم رائحة النبي مش كده تخيل بقى باللي عايشة معاه في بيته تراه صباحا ومساء تأكل معه من صفحة واحدة لا شك أنها كانت في قمة السعادة تكلمه وتسمعه ويسمعها وتآكله وتشاربه الوقفة هنا إيه ستين سودة لما النبي تزوجها كانت بكر ولا ثيب ثيب يعني متجوزها قبل كده أرملة وتزوج منه وكانت كبيرة في السن كبيرة أولا يدلل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شهوانيا كما يزعم أعداء الإسلام مش كده الشهواني ما يتجوزش واحدة ثيب يختار البكر النبي لما سأل جابر بن عبد الله تزوجت يا جابر قال له أيوة قال له بكرا أم ثيب قال له ثيب قال ألا تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك يبقى هو فاهم في الموضوع ده بس مش شهواني حثنا على زواج الأبكار قال هن أعذب أفواها وأنتقوا أرحام ذكرى تقول كتير مش واحدة فايد مخلفة خمس عيال قبل كده وجا اتجوزت ما خلاص هتخلف لك كام مرة يعني لكن هو تزوج ثيب بل كل زوجات النبي كن ثيبات عدا عائشة مش ده دليل على انه مش شهواني لو كان شهواني كان اختار الأبكار لو كان شهواني ما كانش يتجوز أول زواج من امرأة أكبر منه بخمستاشر سنة وعاشت معه حتى سقطت بعض أسنانها مش كده؟ لا لا لا لم يكن شهوانيا أبدا إنما تزوج من خديجة كرغبة من رجل في امرأة وبقية زوجاته زوج منهن بأمر, بأمر الله عز وجل يعني ستنا عائشة جاءه جبريل بصورتها في الرؤيا ثلاث مرات ستنا زينب ربنا اللي جوزها له فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها عشان يبطل عمليا عادة التبني ستنا صفية عشان يؤلف اليهود ستنا حبيبة لأن زوجها مات في أرض غربة وهاجرت وبعدين بنت الخصم كانت بنت أبي سفيان لعله ينزجر عن عداوته كل لخدمة الإسلام ولخدمة المسلمين وهب هب أنه تزوج رغبة في النساء أيعيبه هذا الله هو دخل عليهن بالسفاح أم بالنكاح زواج شرع الله ما سيدنا داود وهذا عند أهل الكتاب مثبت كان له ألف امرأة وسيدنا سليمان كان له مئة امرأة وسيدنا إبراهيم تزوج من أربعة يعني تقولوا سيدنا سليمان متزوج مين وجينا عند النبي محمد ومعصلجين اصله متجوز تسعة او اتجوز 12 جمع بين تسعة اصله شهواني هب انه له قدرة على النساء وتزوج تسعة ايعيبه هذا ده يعيب غيره ده ده يمدح به النبي انه عنده قدرة ان يتزوج تسعة من النساء ولا يقصر في حق واحدة منهن فتوة وقوة ورجولة كاملة كان أحيانا يطوف على زوجاته التسعة بغسل واحد صليتوا عليه صلى الله عليه وسلم قوي أوتي قوة ثلاثين فارس صلى الله عليه وسلم هاجرت سودة إلى المدينة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أولا بعث بمن يأتي بأهله فوصلت سودة وعاشت في رحاب الأنصار ثم توالت زوجات النبي الواحدة تلو الأخرى دخل بعد سودة بعائشة ثم تزوج بعده من حفصة ومن صفية ومن زينب كما سنفصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شوف الحياة الأسرية النبي كزوج هل كان زوج معقد يشخط وينفر مرعب ما في ناس كده يقول لك أنا إذا دخلت إلى بيتي قام القاعد وسكت الناطق يقول لك أنا راجل شخصية شخصية لما العيال يسمعوا رجلي كده وقع رجلي على السلم اللي بيتكلم يسكت واللي قاعد يوم يقف مش حب خوف فزع هي دي رجولة ده مش بيت ده مش سكن سكن مش سكن ده سجن ايه ده يعني انا متصور والكلام ده قلته قبل كده العيال بيتكلموا مع بعض وبيلعبوا ويتنططوا ابوهم طالع على السلم الواد يقول اسكت ابو رجلي مسلوخه جاي انت في السجن يا عم الحاج انت مرعب النبي ما كانش كده ده النبي كان بيعمل جمل لاحفاده جمل ويركبه على ظهره ويمزح مع زوجته ويضاحكها وتقول له حديث ام زرع الطويل ستك عايش ويسمع ويداعبها ويمزح معاها ويسابقها وتسابقه ويدللها يا عائش يا حميراء ويخش لها سبق ادي النبي مرح مرح بس مرح لا يسقط الوقار اصل في واحد يبقى مرح مع عياله ومراته يقول لك عشان ده مش مرح ده انت كده مهزأ مرح بس يحفظ ايه الوقار اه انا هزر مع ابني واتنزل الى عقلي وصاحبه بس بيني وبينه فاصل برضه انا ابوه في النهايه ما يتجاسرش علي فلا تنسى هذا الفاصل اي نعم لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم بالزوج المعقد الذي لا يضع عصاه بل كان في قمة الرحمة مع زوجاته قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي تخيل النبي كان بيخصف نعله يلبس جزمة مرقعة وهو اللي رقعها بإيديه النبي لابس جزمة مرقعة النبي يخصف نعله ويلقع ثوبه ويحلب شاته ويقم البيت يلم الزبالة من البيت النبي ده احنا ده احنا جبابرة بقى في بيوتنا اللهم اهدنا يا رب اللهم آمين آه كان في مهنة أهله كما تقوله عائشة رضي الله عنها قالت سودة يا رسول الله صليت خلفك البارحة فركعت بي فأطلت حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر منه الدم فضحك صلى الله عليه وسلم بتمازحه انت امبارح لما صليت بينا طولت قوي وركعت طولت انا حطيت ايدي على مناخيري خفت تنزل دم بتمزح معاه فضحك صلى الله عليه وسلم وكانت تضحكه بين الحين والحين بالكلمات الصادقة وهذا رواه ابن سعد إيه كانت في ملاطفة ملاطفة بينه وبين زوجاته يعطي لزوجته قطعة اللحم على العظم فتنهس منها نهسة ثم يأكل من مكانها ومن ورائه قعد مع زوجته ده النبي وكان سنه كام خمسة وخمسين ستين سنة وروحه شباب ها يديها كوباية المية تشرب يسقيها بإيديه وبعدين يشوف موطن شفتيها في الإناء ويشرب أنت بتعمل الكلام ده مع مراتك آه كنت بعمله في أيام الله لا يرجعها شهر العسل كنت بعمل كده كنت بعمل كده طب ودلوقتي كبرت خمسين سنة دقني بيضت يا عم الشيخ والعيال قاعدين ال- العيال قاعدين طب ما يقعد وايه يعني اما انا ارفع لقمة الى فم زوجتي وابني يشوف المنظر ده هو ده اجرام ودي حاجة حرام اسقيها او لا والله لا اسقيكي بايديا عشان ابنك يعرف يتجوز بعد كده عشان يعرف يتجوز النبي كان بيعمل كده يا راجل النبي لما مات مات دماغه كانت فين بين سحر عائشة ونحرها كده اهو النبي وهو بيموت رأسه على صدر عائشة شوف المشهد ده قمة الحب قمة المودة كان نفسك في موتة زي دي تقدر انت كده النبي مرة وضع رأسه على فخذ عائشة وقرأ القرآن وكانت حائض وليست حيضتها في رجلها ايه يعني تقدر انت تمدد كده في البيت وتحط راسك على فخذ زوجتك اقعدي اقعدي ليه هحط دماغي على فخذك أه هقول الاذكار تناولك كوع على طول في وشك ها ايه انت أنت صغير ولا ايه انت ايه يا عم الحاج انت 50 سنه انت هتبقى جد بعد كام شهر حاجه يعني غريبه النبي ما كانش كده صلى الله عليه وسلم في ملاطفة أي نعم وأصل زوجتك في الجنة هتغني لك نحن الناعمات فلا نبأسنا نحن الخالدات فلا نمتنا نحن الخيرات الحسان زوجات قوم كرام طوبى لمن كان لنا وكنا له اللهم اجعلنا لهن واجعلهن لنا بلا سابقة عذاب ولا حساب إيه المانع انك تغني لزوجك حتى كلام طيب مفيش آلة خالص إلا الدف لو شئتي نقل له على الطبلية كده وقول له حتى والله لو رحت قلت لها تقول لك بكرة النكد بكرة ها يعني موقف طريف آخر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أبو يعلى في مسنده في مسنده أخرج أبو يعلى في مسنده بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت شوف المرح اللي في بيت النبي قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها خزيرة دي قطع لحم صغير حتت لحمة صغيرة يسووها حتى إذا نضجت ينثرون عليها بعض الدقيق أكل عندهم قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها فقلت لسودة والنبي بيني وبينها متخيل قاعد على يمينه زوجة وعلى شماله زوجة فقلت لسودة قلي فأبت أن تأكل فأنت جايبة أكل النبي في يومي وفي بيتي الغيرة احتملتها كلي فأبت أن تأكل فقالت عائشة لتأكلن أو لألطخن وجهك فأبت فوضعت عائشة يدها في الخزيرة فطلت بها وجه سودة وشابه باللحمة والدقيق كده فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده على يدي عائشة راح مكتفه وقال لطخي وجهها كما فعلت بك يا سودة راحت ستنا سودة لطخت وجه ستنا عائشة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت سودة إلى عائشة ضحكت نظرت عائشة إلى وجه سودة فضحكت فمر عمر بن الخطاب يعني خارج الدار فقال يا عبد الله بند على ابنه فظن أنه سيدخل فقال النبي قوما قوما فاغسلا وجهك فاغسلا وجهيكما قوما فاغسلا وجهيكما قالت عائشة فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يعمل له حساب ها طيب ادي النبي ماشي تعملي كده وانا قاعد وازاي كان مرح احفظ بيت الشعر ده ليس الغبي بسيد في قومه انما سيد قومه المتغابي يعني احيانا تغافل عدي مش واقف لها على كل شاردة وواردة مش هتعيش معاك مش هينفع حد إلا إذا كان في أمر فيه معصية لله هنا أقف وحسب إنما يعني قصرت في حق شوية أعد طلبتها للفراش وتغافلت سامحها عشان الملائكة ما تلعنهاش وما تعملهاش بقى حساب تاني يوم عدي ايه اهملت شوية في اكلك عديه انصح وعدي ها مش على طول بقى هو في رجالة كده زوجته يعني تخلي البيت على اهبة الاستعداد البيت مرتب ومنظم وحط ريحة ومتسرحة وبتاع وتمام التمام والاكل جاهز واللي بيحبه يخش ويعمل ده كله ولا يقول لها كلمة شكر لكن لما يدخل يلاقي بقى كرسي مقلوب تعالي امال قاعده تعمل ايه ويعمل لها حساب عسير فيعيش معاها بروح بروح الذبابه لا يسقط الا على المعايب المراه اللي في حديث ابي زرع الطويل اللي كانت بتشتكي من جوزها قالت ايه زوجي اذا اكل لف وإذا شرب اشتف وإذا نام التف ولا يولج الكف ليعلم البث اشتكي مني زوجي إذا أكله لف لف يعني هي طباخة ماهرة بيقعد على الطبلية ولا الصفرة ها يلف على كل الايه الأطباق يظهرها قاعا صفصفه ايديه تجيب من هنا ومن هنا وهنا وتسلم على طول شغال مطاحن القاهرة في بطنه لف وإذا شرب اشتف تعمل عصائر وحاجات جميلة قوي ها أه؟ طب بعد كده لما يجي يناموا وإذا نام التف يروح لف البطانية ومتكعور في السرير ناحية الثانية بتشتكي منه ولا يولج الكف ليعلم البث طب طبخ لك طب اكل اللي بتحبه وشاطره او طيبه وعاملك مش عارف ايه وت... جزاها انك حتى ما تكلمهاش ها عملت ايه النهارده كلميني شويه العيال اخبارهم ايه ها ولا يولج الكف ليعلم البث ده ذوق سيء جدا سيء جدا يا اخي لم يشكر الله من لم يشكر الناس ومن صنع فيكم معروف فكافئوه فان لم تجدوا فقولوا ها جزاك الله خيرا أي نعم إيه اللي دخلني الناحية دي ها؟ ما موقف آه أن النبي كان مرح في بيته إليك موقف غاية في الغرابة موقف غاية في الغرابة ستنا حفصة بنت عمر رضي الله عنه اسمع الموقف اللي بيبين لك بيت النبي من جوه كان ازاي في مرح وفي ها أه؟ اسمع روى الطبراني وأبو يعلى وأخرجه عن رزينة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن سودة دخلت في هيئة حسنة مزينة على عائشة وحفصة عائشة زوجته وحفصة زوجته وسودة زوجته فستنا سودة داخلة إيه متزينة فقالت حفصة لعائشة يدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قفشتين يعني رديئة الثياب والمظهر وهذه بيننا تبرق والله لأفسدن عليها زينتها صلوا على رسول الله فقالت حفصة يا سودة قالت ماذا قالت خرج الأعور تعني الدجال ففزعت فزعا شديدا فجعلت تنتفض أين أختبئ أين أختبئ قالت في هذه الخيمة خيمة لهم من سعة النخيل من جريد النخيل فيها خيوط العنكبوت وفيها القذر فدخلت ترتعد فجاء رسول الله وحفصة تضحك وعائشة تضحك ما الذي يضحكهما ولا واحدة عرفت ترد من كثرة الضحك بل أشارتا على الخيمة فذهب فإذ, فإذ به يرى سودة فرعت قال ما لك يا سودة قالت أخرج الأعور الدجال قال ما خرج ولا يخرجن فأخرجها وجعل ينفض عنها الغبار ونسج العنكبوت صلى الله عليه وسلم أي نعم كرم ستنا سودة بنت زمع عن محمد بن سيرين رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى سودة بغرارة دراهم فقالت ما هذه قالوا دراهم سرة سرة كبيرة كده مليانة دراهم ما هذه قالوا دراهم قالت في الغرارة مثل التمر يعني تعني أنها دراهم كثيرة جدا ثم قالت يا جارية ائتني بطبق بقنع فجاءت بالطبق ففرقتها ولم تبقي لنفسها درهم أخرجه ابن سعد كريمة جدا جدا كسائر زوجات النبي بل إن سودة نفسها تخطت خلق الكرم إلى الخلق الذي هو أعظم من الكرم إيه اللي أعظم من الكرم الإيثار صح في كرم وفي إيه إيثار الإيثار هو إيه إنك تدي واحد حاجة أنت حاببها ومحتاج لها تطعمني وأنت جائع تسقيني وأنت ظمآن تكسوني وأنت عريان تديني وأنت محتاج ده شيء صعب أوي لا يقدر عليه إلا أصحاب الأنفس الكبيرة ربنا امتدح الأنصار بأنهم أهل الإيثار فقال سبحانه في شأنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كان ولا كانت كان ولو كان بهم خصاصة شوف خصاصة محتاج ستنا سودة كان من أخلاقها الإيثار وليس أدل على هذا من هذا الحديث عن عروة بن الزبير رضي الله عن أبيه وعنه ورحمه قال قالت عائشة يا ابن أختي ما هو ابن أسماء بنت أبي بكر يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم لما يقسم ما يظلمش وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما أملك بما لا أملك وتملك يعني من القلب مش بتاعته في الماديات يعدل قالت وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو, يوم هو يومها فيبيت عنده حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عنده يعني بالنهار هو جمع من تسعة ودي خاصة به أنت لا يجوز لك أن تجمع فوق ها أربع نساء يقعد مع حصة نص ساعة أخبارك إيه عاملة إيه ما عند عائشة عشرة دقائق عند سودة كده ويبيت عند واحدة ليلة وعند الأخرى ليلة هكذا قالت ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت عجزت بقى وفرقت من أن يفارقها رسول الله خافت يطلقها كبرت بقى كبرت قوي لا تصلح يعني المعاشرة خافت انه يطلقها عملت ايه قالت يا رسول الله يومي لعائشة تنازلت عن يومي لمن لعائشة فقبل رسول الله ذلك من اثنتين قامت واحدة منهن خافت أن يطلقها لماذا تريد أن تطلقني كرهت معاشرتك خلاص إلى أين أذهب أنا لا أريد منك إلا أن تؤويني في بيتك آكل وأشرب وأعيش في حماك وفي ظلك ولا ألزمك بسائر حقوق الزوجية أفي ذلك بأس لا بأس في ذلك حقها وتنازلت عنه بمحض إرادتها واحد متجوز اثنين قامت واحدة قالت له أنا راضية راضية إنك تبيت عندي ليلة وست ليالي عند الأخرى أفي ذلك بأس لا بأس هي راضية وتنازلت إنما قالت له لا ده حقي خلاص لازم يقسم بينهن بالعدل وإلا جيء به في الآخرة وإحدى شقيه مائل عياذا بالله عاش السودة رضي الله عنها في بيت النبي تنهل من علمه وتتعلم من أخلاقه إلى أن مات رسولنا صلى الله عليه وسلم فحزنت حزنا شديدا وكان حسبها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنها راض وحسبها أنها ستكون معه زوجته في الجنة وظلت على العهد صابرة كريمة تؤثر على نفسها محتسبة صوامة قوامة وفي آخر خلافة عمر بن الخطاب نامت على فراش الموت وفاضت روحها الطاهرة إلى باريها عز وجل ودفنت في البقيع كسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن عدا خديجة هي الوحيدة من زوجاته التي دفنت بمكة رضي الله عنها ورحمها وجمعنا بها تحت لواء حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمين إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم